أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين معنا في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا وسابونا اهلا بيك اهلا وسهلا
سنصطحبكم خلال الساعة القادمة في حوار بناء غرضه هو بناء العقل والقلب لمعرفة الحق وهو معرفة المسيح دعونا نطلب البركة من رب المجد ونصلي لكي يباركنا الله في هذا الحوار ونعرف ما هو المقصود بوجودنا هنا في الحياة وأن نعرف غرض الله في وجودنا فليبدأ معنا جناب القمص بالصلاة امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا اله الحق نسالك ان تعرفنا طريق الحق الذي يحررنا لانه مكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم فنسالك يا رب ان تعرفنا الحقيقه التي تحرر النفس من اسرها وتحرر الذهن من ظلامه وتطلق الروح من قيودها حتى نستطيع ان نسبح في سماء الروح ونتهلل باللقاء معك في هذه الحلقه يا سيدنا نسالك ان ترشد عقولنا الى معرفه الحق وان تدع قلوبنا ان تختبر حريه الحق نسال هذا من اجل محبتك الفائقه المعرفه ولنا ملء الثقه انك تسمع الصلاه وتستجيب للدعاء اذكر كل نفس ماثله قدامك الان انت تعرف احتياجات كل انسان فاشبع احتياجات كل فرد يا رب خلص على كل حال قوم المس القلوب فتتمتع بيك اكشف عن العيون فترى عجائب من شريعتك باركنا بكل بركة روحية ترانا في احتياج إليها لك كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد آمين آمين آمين آمين آه، دعونا الآن نستمع لاختبار آه، أخ عزيز هو آه، الأخ أبو عزة آه، اختبر المسيح في حياته اختبار شخصي آه، أختي الأدمن الرب يبارك حياتك اتفضلي اديله المايك
آه، شكرا جزيلا يا ليك يا احمد وشكرا يا ابونا واحنا سعداء ان يكون معانا النهارده آه، ابو عزه ونسمع اختباره آه، اللي بيورينا فعلا عمل المسيح في حياته اتفضل ابو عزه معاك المايك
آه، مساء الخير عليكم جميعا آه، شكرا الادمن آه، شكرا لكم جميعا آه، آه، بحب ارحب آه، اولا بابونا زكريا واشكره على على وجوده معانا وعلى كل الحاجات الجميله اللي احنا سمعناها منه الفتره اللي فاتت واللي فرقت مع حاجات كتير قوي من الناس آه، بشكرك على المجهود الرائع من الدراسه اللي انت آه، افدتنا بيها آه، انا آه، انا من خل... انا كنت مسلم وعرفت المسيح من 17 سنة آه، كان وقتها آه، عمري يمكن برضو 17 سنة تقريبا آه، وده كان من خلال آه، صديق عزيز آه، ليا آه، صديقي ده مسلم زيي وهو قبل المسيح و- ودي كانت البداية بالنسبة لي آه، كان آه، في البداية صدمة ان انا اسمع انه في حد مسلم آه، بيعرف آه، بيغير دينه وبينتقل للمسيحية آه، فالوقت ده ابتديت أفكر جامد ليه هو عمل كده وابتديت أحاول آه، أفهمه إنه لأ يعني إحنا ديننا دين حق و- ومحمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين وإنه آه، في الآخر آه آه، إحنا مؤمنين بكل الأديان اللي جت قبلنا لكن آه، الدين الأخير والدين الخاتم هو الإسلام وهو أصح حاجة فابتديت أحاول أتناقش معاه مرارا وتكرارا النقاش ده أخد سنين طويلة هو كان طول الوقت بيتكلم معايا عن المسيح والكتاب المقدس وفكر المسيح وأنا كنت بحاول أقول إنه كل الكلام اللي, اللي أنت بتقوله ده آه، كلام مش جديد لكن آه، كلام آه، الإسلام جاب بيه وجاب حاجات أعمق وأكثر آه، نضجا بما انه ال- يعني جاء اخر حاجه يعني جاء مكمل ومتمم لكل الاشياء يعني آه، لكل الاديان كمان ف وابتديت احس انه انا مش مش مش مستوعب قوي آه، ديني انا انسان مسلم عادي جدا آه، كبير في اصلي الجمعه يعني ما كنتش عندي التزام فظيع لكن حسيت بعد شويه ان انا محتاج اقرا اكتر لما ابتديت اقرا اكتر في الاسلام عشان اقدر ارد على اسئله صديقي آه، ابتديت احس انه الاسلام اللي احنا بنعيشه ده آه، واللي البعض يطلق عليه الاسلام الشعبي مش هو حقيقة الاسلام وحتى الاعلام بيوصل لنا اسلام غريب يعني مش مش مش هو ده الاسلام اللي موجود في امهات الكتب وابتديت اتعرف اكتر واكتر على ناس عايشين بالتزام ودول كانوا من ضمن الجماعات الاسلاميه بس كانت جماعه سلفيه وكانت مش جماعه بتدعو للعنف قوي زي بقيه الجماعات الجهاد والجماعه الاسلاميه فابتديت اتعرف عليهم وابتديت ادرس اكتر وابتديت احس انه ح- حقيقه الاسلام واصوله في, و- في امهات الكتب و... و... وانه الاعلام بيوصل لنا صوره سطحيه جدا عن كل حاجه عن الاسلام وعن حتى المسيحيه ابتديت اكتشف ان المسيحيه اللي احنا عارفينها مش هي المسيحيه الحقيقيه المسيحيه اللي احنا بينادي بيها المسلمين او بيتكلموا عنها الشيوخ او حتى بيعكسها الاسلام كصورة مش هي المسيحية الحقيقية وكذلك المسيحية اللي بيرفضها الاسلام برضه هي مش المسيحية الحقيقية يعني اتعلمنا كتير من المسيحيين بيشركوا بالله وبيؤمنوا بثلاث آلهة ما لقيتش الكلام ده فين ثلاث آلهة المسيحيين آه، غير طاهرين وناس نجسين وبيصلوا بالجزم و... ومش عارف لقيت ان مفهوم الطهارة وال... والنجاسة مفهوم تاني خالص ومفهوم ولها عمق مختلف وعلى رأي أح- أحد أصدقائنا اللزاز يعني قال ربنا لما بنقف قدامه يعني بيسمعنا لكن ما بيشمناش يعني فقضية ربنا يسمع آه، كلماتنا وهي- وهي خارجة من قلبنا ولا مش خارجة من قلبنا خارجة من قلب نقي وطاهر و... وبعيد عن الخطية وبعيد عن فعل الإثم والشر ولا قلب مليان بالحقد والكراهية هو ده اللي يهم ربنا لما اجي اصلي واجي اقف قدامه هو ده اللي محتاج ن- نخليه يتوضا اذا جاز التعبير محتاج يتنقى لكن مش القضيه غسل ارجل ولا رجلين فاكتشفت بعد اخر آه، لكل حاجه لكل حاجه مفهوم الصلاه اعمق مفهوم الصوم اعمق آه، ال- الله ليه صوره تانية خالص يعني ف آه، في الوقت ده كنت بتصدم يوم بعد يوم ب- ب- بأفكار جديدة عليا وأفكار فيها عمق مختلف وكنت بتصدم أكتر في الإسلام وأنا كل يوم بدرس وبتفتح أكتر على أمهات الكتب يمكن أبونا يعني كلمنا الفترة اللي فاتت وجاب من حاجات يمكن أظن أول مرة يسمعها المسلمين في حياتهم رغم إنه الكتب دي موجودة في المكتبات وعلى ال... و- ومتغرقة بالتراب محدش بيقرأ لكن بنعرف الإسلام بسطحيته يعني حاجات غريبة كنت بتصدم بيها يعني بغض النظر عن عن عن محمد وافعاله و- وزوجاته والقصص اللي انتوا بتسمعوها او بتس- هتسمعوها او بتقروها الله في الاسلام اله غريب ودي اكتر حاجه اتصدمت بيها واكتر حاجه اتقابلت معاها هذا الاله المتعالي الذي آه، طول الوقت بيطلب من عباده ان هم يسترضوه وكل تعليم الإسلام ما هي إلا استرضاء لله عشان آه، ننال هذه الجنة الحلم العربي أو الحلم البدوي من وجهة نظري هو ليس حلم متمدن بالمرة يعني لو جيت لحد النهاردة قلت له نفسك في أكيد هيشتهي حاجة غير الجنة اللي قالها محمد يعني فكان يعني كان آه، ك- كانت القضية في الآخر هذا الإله ال- اللي طول الوقت بيفرض عليا من أجل إن أنا آه، استرضيه من اجل ان انا اخد الثواب انا ما اظنش ان ده الله وكانت صورة غريبة قدام صورة الاله المحب المتجسد الذي اخلى نفسه عشان حبه لينا وعشان يقرب مننا وعشان يصنع علاقة معانا فرق شتان واسع ما بين علاقة وعلاقة ما بين صورة وصورة وابتديت آه، شوية بشوية آه، اشوف آه، حاجات تانية يعني تبص تلاقي ملائكة مثلا في الخلق في الاسلام مسيرين ركعا قياما سجودا يسبحون الله ليلا ونهارا حسيت انه مش ممكن يكون هناك شخص سوي نفسيا يصنع آ- آ- يعني آلة او آلات ت- تردد طول الوقت يا امور يا جميل يا عسل يا لذيذ سبحانك انا ما اعظم شانك يعني كانت صدمة بالنسبة لي ان الملائكة في الاسلام مخلوقات مسيرة وليس مخ... وليست مخيرة ومش ممكن الله يعني انا ممكن اقبل ان ملائكة مخيرة انسان مخير يختار الله ويسبح الله ده شيء رائع انا بختار والله مش ممكن يقبل هذا التسبيح الا باختيار ده مش ممكن يقبل صلاتي ويقبل دعائي ويقبل محبتي الا باختيار مش ان انا مسير يبقى كانه عمل آلة بالظبط فلقيت مناطق غريبة قوي في سورة الله وكتير وكتير وكتير من الحاجات اللي اتصدمت بيها في التعليم وفي العقيدة وفي ال- وازاي ان الله بيؤمر آه، ولاده او بيؤمر عباده آه، ويحرضهم على القتال ويحرضهم على كره الاخر ويحرضهم على ان ال- انه يدافعوا عنه يعني اي اله من هذا يعني يعني ده اشبه بحكامنا آه، المستبدين يعني اشبه بصدام حسين اشبه بغيره من الحكام العرب لكن مش ممكن يكون آه، ده إله يعني دي صورة بدوية ما تخرجش بره ثقافة الجزيرة العربية بالمرة ويوم بعد يوم اتصدمت وبصراحة خدت وقت طويل خدت أربع سنين أربع سنين دراسة وبحث وحياة في الإسلام إني ألاقي هذا الإله الذي يغيرني الذي آه، يصنع علاقة معي الذي الذي آه، آه، يعني آه، يعرفني آه، يعني ع- عمق الإنسانية الحقيقي الذي يعرفني آه، آه، ما هي المحبة الحقيقية ما هو قبول الآخر المحبة تجاه الآخر ما لقيتش ما لقيتش الكلام ده كله لكن لقيت موضوع تاني خالص يعني وصديقي أربع سنين أربع سنين لم ييأس أن يكلمني عن المسيح أربع سنين لم ييأس أن يكلمني عن هذا الإله المحب أربع سنين لم آه لم يتوانى إن هو آه، آه، يعرفني ما هو الطريق والحق والحياة طول الوقت كان بيصلي لي طول الوقت كان بيتناقش بكل حرية لدرجة ان انا اتصدمت اتصدمت وفوجئت ان هو آه، لما دخلت وقت الجامعات الالتزام تخيلت ان هو هيتضايق ويقول لي لا تعالى وانا بقول لك على المسيح تقول لي اروح جامعات اسلامية وأنا- بالعكس شجعني ان ادرس وكان وهو كان عارف كان عارف انا هلاقي ايه وشجعني ان انا استوعب وافهم واختار كان عنده ثقة غريبة غريبة انه في الاخر ان انا هعرف الحق وانا بصراحة يعني بعد اختباري وبعد ما وعيت للموضوع حسدته على هذه الثقة لكن كنت عارف بعد كده ان هي دي الثقة اللي الله وضعها فيه وده النور اللي الله اداهوله وانه ما خافش ان انا اروح ادرس بالعكس دفعني ان ان اعرف والمعرفة حاجة مهمة جدا زي ما النهاردة بنسمع ابونا بيتكلم فارق معايا ان الناس تعرف وتبحث وتقرا وبعديها بعد كل السنين وبعد كل هذا الاكتشاف اكتشفت ان مش ممكن امشي في هذا الفكر وورا هذا الاله لانه بصراحة ما لقيتش انه ده اله بالمرة ما هي الا صورة مشوهة عن الله وابتدى المسيح يتعامل مع حياتي وابتديت آه آه ابتديت آه اشوف آه آه قد ايه آه لما تقف وتطلب الله بجد قد ايه المسيح يتدخل كإله حي آه، وقد ايه ي- يتع... آه، ي- هو حقيقي وقد ايه قد كلمته مش مجرد كلام مش مجرد فكر مش مجرد عقيدة احنا بنقراها ونقتنع بيها المسيحية او الكتاب المقدس وان كان ده جميل تعاليمه كانت جميلة آه، افكار المسيح كانت فيها عمق جديد التجسد في حد ذاته ابداع لم اتخيله لم اتصوره ولكن هذا هو الله الذي لا تتخيله الذي لا تتوقعه الذي يفاجئك ويفاجئك بالحب ويفاجئك بالكمال ويفاجئك بالتضحية ويفاجئك بكل ما لا يمكن أي إنسان يصنعه الإسلام دين يصنع ببساطة ويصنع بأفضل وأفضل وأفضل لكن ال- المسيح آه، شخص لا يتكرر ولم يتكرر بشهادة الجميع وبشهادة الإسلام ولن يتكرر و... ولا تستطيع أن تصنعه ولا تستطيع أن تكرره حتى الآن حتى يومنا هذا لم نستطع أن نكرر المسيح ولا حتى لمسات هدبته آه ومن وقت ما طلبته شفت يعني ايه إله يتعامل معايا صليت مرارا وتكرارا في الإسلام بالتزام صلاة وصوم وعبادة وكل الفروض وكل الأدعية كنت ملزق على بيبان بيتنا وحصانه كل الأذكار اللي ممكن يقولها التعليم الإسلامي كل حاجة كنت بنفذها لم أختبر لحظة واحدة من اللي اختبرتها مع المسيح من وقت طلبت المسيح بارك وفاض الله بحب غريب في حياتي بارك وقد ايه فرق صديقي لانه دايما كان نموذج حي قدامي كان نموذج حي حقيقي حقيقي وده اللي كان مسبب لي تحدي ما كانش كلامه هو التحدي مرات كنت بتضايق من كلامه مرات كنت بسمع لكلامه مرات كنت بفكر في كلامه ما كانش كلامه هو الحل كان حياته هي التحدي كنت بشوف السلام في حياته كنت بشوف الحب في حياته كنت بشوف التغيير الإنساني في حياته لكن أنا المسلم الملتزم المؤمن الذي ينفذ كل الفروض حياتي تزداد ض- آه، تدهور بزداد عداوة للآخرين المختلف معايا والذي هو عدو الله فعدوي آه، ضربت اخواتي عشان ينزلوا يصلوا لان الدين يأمرني بكده لانه لازم ينزل ويصلي آه، انكرت على ابويا صلاته في البيت ولازم يصلي في الجامع مش محسوب عليه دي صلاة الستات في البيت يعني آه، اتغيرت حياتي اتغيرت ابعادي الانسانية لقيت نفسي بني ادم تاني كنت بشوف فيه هو وهو بينضج انسانيا وهو بيتطور وهو الحب والسلام يملأ حياته وهو بيقول لي عندي علاقة بالله كانت مش كلام كنت بشوفها بشوفها في كل حاجة في سلوكياته في دنيته وكنت غيران جدا من ده كنت بروح اصرخ قدام ربنا واقول له مش ممكن اكون انا معاك انت الاله الحق وهو مع ابليس المرتد الكافر بمفهوم الاسلام وحياته مليئه بهذا السلام وحياتي مليئه بهذا الاكتئاب وبحاول ليل ونهار ان ارضيك وان اصنع ما كل ما هو يعطيني حسنات وانا بالشكل ده لم اتحرر اخواني لم أتحرر إلا لما تركت هذا الفكر التعيس إلا لما قابلت المسيح إلا لما طلبته واختبرت لأول مرة فيض الحب والسلام يدخلوا حياتي من وقتها وأنا بحيا مع المسيح وأنا بعيش كل يوم عمق مختلف وأنا بدوق كل يوم حلاوة أنك تحيا مع الله وإله حقيقي ليس كلام وليس زيت معناها انك تتطور على مستوى الفكر والوعي وال- وال- و- و- وروحك تتحرر وقيودك تتحرر وتختبر ما معنى انك تتخلص من الخطية وانك تحيا مع الله كلمة ان تحيا مع الله وانك تحب الاخر وانك حياتك تفيض على الاخرين وانك تقبل الاخر و... و- وده كان اختباري انا طولت عليكم لكن انا بشكركم بشكر استماعكم وربنا يبارككم جميعا ربنا آمين ينور عينيكم جميعا لتعرفوا الطريق والحق والحياة آمين معكم آمين امين الرب يباركك اخويا ابو عزه ويبارك حياتك جناب الام زكريا بطرس يا ريت تعليق قدسك على الموضوع ده الحقيقة أنا وأنا بوصي إلى هذا الاختبار بكل تفاصيله وحذافيره أبشكرك جدا عزيزي أبو عزة وربنا يخلي لك عزة ويطول عمرها ويبارك لك فيها والحقيقة الاختبار وضع نقاط على الحروف بشكل منقطع النظير حاجة رائعة أنا عايز أسمي اختبارك ده الصدمات والمفاجآت صدمات في الإسلام وإله الإسلام وفكر الإسلام وجنة الإسلام ودور الملائكة ودور الإنسان مسيرين غير مخيرين صدمات صدمات صدمات صدمات تلاتها مفاجآت مفاجآت مفاجآت مفاجأة بانفتاح على إله الحب لا إله الحرب مفاجأة بانفتاح على الإنسان في سلام وفي نعمة وبركة وحي أنا أحيي أيضا صديقك الحقيقة آه، اللي كان بيشجعك على الدرس والبحث والاختبار والاختيار وصديقك الذي كانت حياته تحدي ليك آه، شيء جميل قوي أخي المشاهد والمستمع يا ريت تفكر في الكلام اللي قاله الأخ أبو عزة فكر فيه بهدوء وأعرض الموضوع على إلهك الذي تعبده إن كنت مسلما أو مسيحيا وقول له يا رب أنا عايز من ده عايز أكون زي كده ابحث لأنه بحث فتشوا الكتب تجدوا فيها حياة أبدية وأربع سنين دراسة وبحث ثم طلب الرب ليدخل إلى قلبه وكان اللقاء ألف مبروك عزيزي الفاضل وشكرا لهذا الاختبار ورغبة طيبة للجميع أنهم ينالوا ما ناله أخونا أبو عزة أمين امين امين شكرا يا استاذ بونا ودلوقتي طبعا هو موضوع اليوم اللي جنابك هتكلمنا عنه وهو الناسخ والمنسوخ في القران فتفضل أشكرك آه، موضوع أحبائي الناسخ والمنسوخ في القرآن وقضية هذا الناسخ والمنسوخ قضية كبرى شغلت الفكر الإسلامي سنين عديدة وأزمنة طويلة من أين أنا عايز أنا أشارككم في ثلاث حاجات عشان ألم النسخ والمنسوخ ده قضية النسخ والمنسوخ ألمها كده أنا بحب ألم الأمور في نقاط الناسخ والمنسوخ من أين نشأ قضية الناسخ والمنسوخ من أين نشأت ثم أنواع الناسخ والمنسوخ ثم خطورة الناسخ والمنسوخ ثلاث مواضيع رئيسية تتفرع منها نقاط فرعية عشان يبقى الموضوع ملموم كده لأن مشكلة كبيرة في كتب الإسلاميات لما تيجي تدرس الواحد يخش على كتابات وقراءات ودنيا وداخلة وطالعة ما بتقدرش توصل لنتيجة فيها من كثرة ما ما هو مكتوب فيش تركيز أنا بحب التركيز قوي قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن اثنين أنواع الناسخ والمنسوخ وأمثلة ليه ثلاثة خطورة الناسخ والمنسوخ أولا من أين نشأ قضية الناسخ والمنسوخ نشأت من أربع آيات الآية الأولى في البقرة آية 106 اللي بتقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ننسخ أو ننسي السورة الثانية في سورة النحل آية 101 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا كذا كذا كذا بدلنا ثلاثة في سورة الرعد آية 39 ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يعني أصل الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ سورة الحج 52 فينسخ الله ما يلقي الشيطان ودي لها قصة جايز نأتي إليها فيما بعد يعني من هنا كانت نشأة آه، الناسخ والمنسوخ بهذه الآية تاني حاجة عايزين نعرفها عدد الصور اللي فيها ناسخ واللي فيها منسوخ واللي فيها ناسخ ومنسوخ أنا عايز أنقل بس ما جاء في كتب الإسلام عن هذا الموضوع وما أجمع عليه علماء الإسلام قسموا الصور إلى ثلاث إلى أربع أقسام قسم أولاني فيه ناسخ وما فيهش منسوخ ودول ست صور أنا مش عايز أقولهم علشان خاطر الوقت بس بتاع البرنامج النوع الثاني صور فيها ناسخ ومنسوخ ودول 25 صورة فيهم الناسخ وفيهم الحاجات اللي اتنسخت الجزء الثالث نسخ فيها آه صور فيها منسوخ وما فيهاش حاجة نسختها يعني المنسوخ جه عليها في صور تانية ودول أربعين صورة يبقى فاضل كام من القرآن ستة فيها ناسخ خمسة وعشرين فيها نسخ ومنسوخ أربعين فيها المنسوخ بس يبقى دي واحدة وسبعين القرآن كله مية واربعتاشر يبقى فاضل تلاتة واربعين صورة ما فيهمش لا ناسخ ولا منسوخ اما الصور اللي فيها الناسخ او منسوخ او فيها الاثنين سوا 71 صوره القران كام 114 لو طلعت في المية كتبت كده آه، واحد وسبعين على مية واربعتاشر في مية على مية شوف النسبة تساوي كام أنا حسبتها النسبة تساوي اتنين وستين و 28 من 100 في المية يا نهار أبيض 62 في المية من القرآن ناسخ ومنسوخ يعني حاجات بتلغي بعضها تتناقض مع بعضها هي غريبة قوي 62 و 28 من 100 في المية ناسخ ومنسوخ واحد يسألني يقول لي طب ايه أهمية النسخ والمنسوخ؟ ما ده كلام اتقال وده كلام ما اتقالش وخلاص يعني مش مشكلة يعني ايه الأهمية؟ لا في أهمية خطيرة لما يجوا دلوقتي يدوا حكم ويستشهدوا بآية مش جايز الآية دي تبقى منسوخة وده اللي حصل عمر بن الخطاب بيحكى في كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله البغدادي صفحة 12 إن علي ابن أبي طالب متأسف، علي بن أبي طالب دخل إلى جامع الكوفة ولقى واحد ناس حواليه كتير وعمال يفتي قعد يسمع كده بعدين نسق قال له انت يا عم بتفتي قال له انا مفتي قال له انت تعرف الناسخ والمنسوخ في القران قال له ايه الناسخ والمنسوخ ده قال له ما تعرفش قال له لا قال له طب تعالى جه ماسكه من ودنه فركها له وشده كده لحد باب الجامع وجه زقه قال له اوعى اشوفك تاني مره في الجامع ده يعني ملخبطه هيحكم حكم طب هو مش ما جايز يكون اتنسخ اذا النسخ والمنسوخ دي قضيه فاذا ده مجرد ما التلخيص صغير عن قضيه النسخ والمنسوخ من اين نشات وايه الحاجات المنسوخات ثم اهميه معرفه النسخ والمنسوخ في القران ماشي ننقل بقى لثانيا انواع الناسخ والمنسوخ انواع الناسخ والمنسوخ كم نوع ثلاث انواع انا هقولهم زي ما بيقولوهم العلماء لكن هفسرها هفسرها يقول ايه يقول ما ننسخ آه، بيقول كده آم، ثلاث الانواع النوع الاولاني ما نسخ حرفه وبقي حكمه ما نسخ حرفه وبقي حكمه والنوع الثاني ما نسخ حكمه وبقي حرفه والنوع الثالث ما نسخ حكمه وحرفه طب ايه معناهم ما نسخ حرفه يعني مش مكتوب في القرآن وبقي حكمه لا زالوا بيعملوا بيه الله طب مش موجود وبيعملوا بيه اه في امثله على كده اه هقول لك بس بعد ما اشرح لك الناحيه الثانيه يقول لك ما نسخ حكمه وبقي حرفه يعني كلام موجود لكن ما عادش بيتعمل بيه الحكم بتاعه ملناش دخل بيه النوع الثالث بقى ما نسخ حكمه وحرفه لا هو موجود ولا بيتعمل بيه قال طب ازاي اعرفه منين؟ ايه؟ أه نشرح بقى الحكايه ديت ببساطه سنه سنه. ما نسخ ما نسخ حرفه وبقي حكمه عندنا مثلين صارخين. مثل الاولاني رجم الزاني والزانيه، رجم الزاني والزانيه. مالهم دول؟ بيرجموهم طب ايه فين حكمهم في القران لا مش موجود في القران اللي بين ايدينا دلوقتي ليه طيب ده ليهم قصه ابن الجوزي في كتابه نواسخ القران صفحه 35 قال ايه قال عمر بن الخطاب بعث الله محمدا وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه ايه الرجم فقراناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده وهذه الآية إيه هي يا حضرة الخليفة عمر بن الخطاب يقول لك الآية نصها كده الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وأكد بقى عمر ذلك وقال إيه ولولا أن يقول قائل زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي يعني مش موجودة بس عارفها وحافظها فأدي واحدة حتة إيه رجم الزاني والزانية بس مش موجودة في القرآن بس اللي زالوا بيعملوا بيها بيرجموا الزاني والزانية يعني نسخ الحرف بتاعه لكن الحكم موجود الآية الثانية آية رضاعة الكبير الرضاعة وده ذكرها آه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه النسخ والمنسوخ وجاءت في صحيح مسلم جزء 4 صفحة 167 ايه الحكاية دي؟ الحكاية ديت آه، رضاعة الكبير دي مشكلة بنتمنى من شيوخ الإسلام يفسروها لنا وما يضربوش الناس اللي يروحوا يسألوا عليها بص فين عن السيدة عائشة ده الكلام ده في نواسخ القرآن لابن الجوزي قالت آية رضاعة الكبير رضاعات الكبير كانت في ورقة تحت سرير بيتي فلما اشتكى رسول الله يعني مرض تشاغلنا بأمره فأكلتها ربيبة لنا يعني معزة ولا شاه كلتها كانوا مربينها يعني. فتوفى رسول الله وهي مما يقرأ في القرآن وقصة رضاعة الكبير غريبة أوي مذكورة أيضا في الناسخ والمنسوخ بتاع أبو جعفر النحاس صفحة 124 كان في واحدة اسمها سهلة ابنة سهيل مرات أبو حذيفة فكان عندهم عبد متبنيينه فلما محمد لغى التبني عشان ياخد زينب بنت جحش مرات ابنه بالتبني فلغى التبني عشان ما تبقاش عيبه يعني فبقت مشكله في البيوت كلها لانها متبنيين عبيد فالراجل ابو حذيفه قال لمراته الولد ده مش ابننا فما يخشش البيت وانا مش موجود قلت له ازاي؟ ده متربي عندنا قال انا بقول لك اهو ما يؤمنش جانبه ادم دلوقتي مش ابننا فراحت للرسول سالته فقال لها بسيطه ممكن يكون ابنك بطريقه تانية قالت له ايه؟ قالت له ارضعيه قال لها ارضعيه نعم قال لها ارضعيه رضعه ازاي ده كبير يا رسول الله قال ليه انا ما كنتش عارف انه كبير روح رضعيه فراحت الست ورضعته وجت وقالت له الحمد لله دلوقتي ابو حذيفه ما عادش بقى وشه مكتئب ولا حاجه الكلام ده موجود في الكتب رضاعه الكبير دي مأساة مأساة رضاعة كبير ده واحد كاتب معلق على الحكاية ديت وبيقول طب و- و- وهل لما ي- يرضعها ت- ترضعه ممكن تكون قدام الناس ولا على حك- تختلي بيه طب وهل ممكن ان هو يمسك الثدي وهو بيرضع زي الاطفال الصغيرين ولا مش ممكن ووصل انه لو حصل حمل بين الراع- الرابع والمرضوعه يعملوا ايه مشاكل مشاكل حاجه صعبه قوي مشاكل صعبه قوي ادي من الايات اللي كانت موجوده وكلتها الايه كلتها المعزه او الشاه اسالوا في هذا يا جماعه اي حد وادرسوا في الكتب يا احباء المسلمين الذين تشاهدونني الان على شاشات التلفزيون او تسمعونني في الغرف اسالوا فيها يا احبائي وفي بعض الاشخاص موجودين وهنا في الغرفه النهارده سالوا فيها المشايخ وانضربوا علشان خاطر الحكايه دي ليه؟ لأن ملاش تفسير هذا ما نسخ حرفه وبقي حكمه السيدة عائشة تمت تعمل في رضاعة الكبير ده حتى بعد ما اتكلت ال- الآيات عايزة تقابل حد من الرجالة الكبار تخلي أختها ترضعهم أو ولاد أخوها بنات أخوها و- وتبقى هي ت- تقابلهم مشكلة مشكلة طب ننقل إلى النقطة الثانية بسرعة ما نسخ حكمه وبقي خطه او حرفه زي ايه بقى لا دي حاجه كتير بقى كتير قوي ابراهيم الابياري في كتابه تاريخ القران تاريخ القران صفحه 168 عدد يقول كده عد الناظرون في هذا نحو من 144 موقعا 144 موقعا ذكر منهم 60 موقع بس فيها 229 حكم منسوخ منسوخات كتير مثلا من ضمن ال- آه، الحاجات اللي اتنسخت آم، آية السيف اللي هي التوبة آية أرب- خمسة نسخت 144 وعشرين آية سلم إن جنحوا للسلم فاجنحها لا اتنسخت بالسيف تمام؟ كل آيات السلم اللي نزلت في مكة نزلت آية التوبة خمسة في المدينة لغت كل محاولات السلم السابقة ولها نماذج كتيرة وما فيش داعي ان احنا نخوض فيها آه، لكن دي عدد كبير قوي طيب ما نسخ حكمه وحرفه لا هو موجود في القرآن ولا بيحكم به طب نعرفه منين ده بقى اما امر غريب بتشموا على ظهر ايدكم لا ده في تاريخ للحاجات دي فمثلا عندنا ابن الجوزي في نواسخ القرآن صفحة 33 بيحكي قصة بيقول ايه أخبرني أبو إمامة عن الزهري أن رهطا من أصحاب النبي قد أخبروه أن رجلا منهم قام في جوف الليل يريد أن يفتتح صورة كان قد وعاها فلم يقدر على شيء منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم إيه, إيه بعدها ما فيش وقفت فأتى إلى النبي في الصباح ليسأل النبي عن ذلك الصورة دي شكلها إيه وجاء آخرون لنفس الغرض ثم أذن النبي فسألوه عن الصورة الصورة كانت إيه يا يا رسول الله اللي احنا اتعلمناه امبارح إيه؟ ديليتد رخرة من عند الرسول أنسيها فيقول لك فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيئا ثم قال لا يرجع إليهم شيئا ثم قال نسخت البارحة الكلام ده موجود في نواسخ القرآن لابن الجوزي صفحة 33 نسخت البارحة وإيه اللي نسخ هي كانت طلعت على وش الدنيا عشان تتنسخ وكان عمل بيها ولا حد عارف أحكامها اه مشكلة محتاجة إلى دراسة وأيضا سورة الأحزاب سورة الأحزاب عن شريك ابن عاصم قال لي أبي أبي ابن أبي كعب كيف تقرأ سورة الأحزاب قلت سبعين أو إحدى وسبعين آية قال والذي أحلف به لقد نزلت على محمد وإنها تعادل سورة البقرة أو تزيد عليها سورة البقرة 286 آية ما فضلش منهم غير 71 آية طب والباقي راح فين؟ نسخ شال نسخ وعيشة نفسها قالت هذا الكلام وعمر بن الخطاب قال نفس هذا الكلام يبقى إذا في حاجات كانت موجودة واتنسخت يبقى هذا هو الناسخ والمنسوخ ما نسخ حكمه بقي حرفه وما نسخ حرفه بقي حكمه وما نسخ حكمه وحرفه طيب أنواع الناسخ والمنسوخ ده اللي قلناها خطورة الناسخ والمنسوخ إيه بقى هل في هذا خطورة طب إيه يعني حاجات جت أحكام واتنسخت في في مشكلة يعني في مشكلة اه طبعا في مشكلة ليه بقى أول حاجة علم الله السابق إزاي الله بعد ما ينزل آية يقول لك الله لا لا لا لا دي لازم ننسخها بقى ونجيب واحده جد تانية وربنا ما كانش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده عشان يغير كلامه كل شويه فده طعن في علم الله السابق الحته الثانيه اللوح المحفوظ اللي هو مكتوب منذ الازل القران فيه ام الكتاب يا ترى فيه الايات الناسخه والمنسوخه ولا الناسخه بس ولا المنسوخه بس يعني ربنا عامل مثلا ايه اللوح المحفوظ موديل سنة كذا بعدين اللوح المحفوظ موديل حديث هل ممكن يكون كده؟ مش ممكن أو التعديل معدل اللوح المحفوظ معدلا اللي هو عربية عشان يعدل فيه ويغير فيه فده طعن في اللوح المحفوظ إذا ما فيش لوح محفوظ لو في لوح محفوظ يبقى الكلام محفوظ نعم لكن كلام متغير ده يسيء إلى مقولة اللوح المحفوظ طيب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حافظه إزاي لما بينسيه وبيغيره دي قضية ومشكلة بتطعن في هذا الأمر ثم حكاية النسيان وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها خلاص. خير منها أو مثلها طب ما تخلي لنا التانية يا أخي زي ما هي ليه تنسيها ما تفكروا بيها بدل ما تجيب خير منها وبدل ما تجيب مثلها طب ما تفكروا بيها هي هي راحت ولا ايه برضه ده علامة استفهام محتاجة إلى تساؤلات خطيرة وأخطر ما في الموضوع في موضوع النسخ والمنسوخ أخطر ما في موضوع الناسخ والمنسوخ الآية الآتية سورة النساء آية 82 أخطر ما في الموضوع بتقول إيه؟ بتقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو القرآن مش من عند ربنا كنت لقيته فيه إيه؟ اختلافات كتير طيب 62 و28 من 100 في المية يا ترى اختلافات كتير ولا قليلة الناسخ والموسوخ او الناقض والمنقوض والاختلافات اللي موجودة دي يا ترى 62% يعني اكتر من نصف القرآن تناقضات واختلافات وسموها لتحسين الحال الناسخ والمنسوخ عارفين زي ايه ايام جمال عبد الناصر وكان في معركة مع اسرائيل وحصلت فيها هزيمة منكرة 67 فبدل ما يطلع جمال عبد الناصر ويقول حصلت هزيمة طلع وقال ايه حصلت نكسة تغيير الفاظ نكسة ايه يا عم دي وكسة دي وكسة فغيروا كلمة الناقد والمنقوض الى كلمة الناسخ والمنسوخ وبقيت المشكلة وهي 62% واكثر من القرآن تناقضات أليس هذا كفيل بأن يكون القرآن ليس من عند الله بحسب نص هذه الآية لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وجدنا الاختلاف الكثير يبقى الشطرة الأولى بتاعت فعل الشرط تبقى إيه؟ فعل الشرط وجواب الشرط فدي مشكلة وقضية في خطورة القرآن وأنا بكتفي بهذا العرض المبسط عن قضية الناسخ والمنسوخ ونشأتها أنواع الناسخ والمنسوخ الثلاثة خطورة الناسخ والمنسوخ خاصة الآية بتاعت ليس من عند الله شكرا يا سابونا والرب يديك حكمة وخصوصا من الأسئلة اللي جاية أنا وا- متوقع أنها تكون في غاية الأهمية آه، بالتأكيد.
أختي الأدم الرب يبارك حياتك اتفضلي ابتدي بالسؤال الأول
آه، شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الموضوع آه، اللي يوم من يوم ما اتطرح في قناة الحياة وعلى البال توك وهو شاغل ناس كتير قضية الناسخ والمنسوخ آه، اللي كتير من آه، الشيوخ آه، الحقيقة في الإسلام مش قادرين يردوا على الناس إجابة شافية على آه، القضية دي وأكيد هنسمع أسئلة صعبة دلوقتي لكن آم، آه، المسيح فعلا ينور للكل ويعرفوا آه، او يقدروا يدركوا ايه حقيقة كلمة الله Life TV 7 معاكي المايك
شكرا يا اخت Life TV 9 اهلا يا منى في سؤال الحقيقه آه، مهم خالص آه، آه، في س- في سوره البقره آه، الايه 106 بتقول ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها آه، انا مستغربه جدا على الكلمه بخير منها ايه معنى كلمة بخير منها آه يعني ازاي هو ربنا كان جاب حاجة اقل من ال- من الحاجة يعني ولا ايه انا مش فاهمة ال- ال- لا، ازاي يعني.
سؤال شكراً جميل جدا جزيلا ومعاكم المايك سؤال جميل جدا آه، حقيقي و- بيلفت النظر فعلا برافو عليك وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها الله طب و- كانت فين دي من زمان ما جابهاش ليه من الأول لا، ج- ما جابهاش ليه من الأول ربنا هو عنده انف- انفصال يعني بنفصل مع ربنا بقى ونقول له لا معلش طب هات لنا حاجة أحسن من كده آه، طب غير لنا ديت بس لو تشوف صنف أعلى وأحسن خير منها مش معقول كلام مش إلهي أبدا ده كلام بشري واحد بيشتري في محل يقول لك طب هات لنا صنف أحسن منه دي حاجة غريبة الشأن الحتة التانية هل في الوحي مفاضلة؟ طب ما إذا كان فيه خير وفي أخير يبقى بالتالي فيه إيه؟ أوحش ده دخلنا في باب المفاضلة ففي حاجة حلوة حاجة أحلى وفي حاجة وحشة فهل هذا ينطبق على دين من عند ربنا وآيات من عند الله مشكلة طب قل لي، اللوح المحفوظ فيه الآيات العادية economic ولا فيه الآيات ال- ال luxury وال club class class ال- الحاجات دي غريبة قوي يعني طب اللوح المحفوظ فيه ايه طب ما توروا لنا بقى اللي في اللوح المحفوظ ان يبقى في حاجة وفي حاجة خير منها في حاجة اخير من الخير و- وشغلانة فماذا في اللوح المحفوظ دليل ان الوضع فيه إملة في حاجة مش ممكن ده ينطبق على كلام الله لكن كلام الله واحد لا فيه خيار ولا فيه فقوس في كلمة الله صادقة من البداية آه، ده ربي وحسب ما ط... والله أعلم
الله فض فوق اتفضل يا admin آه، السؤال الثاني ربي يبارك حياتك
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا ابونا والاسئله الحقيقه كتيره جدا عندنا عن الناسخ والمنسوخ آه، وصلتنا وفي سؤال عند Life TV 10 اتفضلي معاكي المايك
آه، طيب شكرا لك يا Life آه، TV 9 آه، اهلا مره اخرى آه، بوتس ابونا واهلا آه، اخ احمد اهلا بالجميع آه، الحقيقه السؤال اللي جاني انا مش قادره افهم المقصود منه بالضبط ولكن آه، يمكن لانه الاسلام آه، فيه الاسلام اخواننا المسلمين لديهم تعاليم ان هناك آه، كبائر اثم وصغائر اثم فمعنى كيف يكون أيضا هناك أيضا آه، وصايا آه، يعني آه، كبيرة وصايا صغيرة لكن هو السؤال بيتوجه إلينا بيقولوا لنا آه، ألا يوجد في الإنجيل أيضا آيات آه، عن الوصايا العظمى والوصايا الصغرى يعني برضو عندكم في الإنجيل آيات عن وصايا عظمى ووصايا صغرى هل يوجد ذلك؟ شكرا يا بوتس أبونا والمايك معك شكرا جزيلا طبعا الكلام ده ممكن أي واحد من أحبائنا المسلمين اللي عايز يدافع ويجدع يقرأ حتى في الكتاب المقدس ويمسك فيه يقول آه، من أخطأ في أحد هذه الوصايا الصغرى فقد صار مجرما في كل لا وصايا صغرى أهي وصايا صغرى أهي مش كده؟ الوصية الأولى والعظمى آه، لا طب ما في وصية أولى وعظمى أهي يبقى إذا في عظمى وفي صغرى أمال ليه بتضحكوا علينا وتقولوا لما نقول نأتي بخير منها ومثلها كلام وارد طبعا بس الفرق شاسع لما اتكلم عن ال- الوصيه العظمى هي ما يختص بالله تحب الرب الهك من كل قلبك ده الاولويه وصايا تختص بالله دي الاولى طب والصغرى اخطا في احد الصغرى الصغرى بتختص بالمواشي والحيوانات بالانسان والمواشي فمثلا يقول لك ايه في تسمية إصحاح 25 أي 4 لا تكم الثور في دراسه لا تكم الثور في دراسه يدرس ما تكمكموش دي حاجة بسيطة بس برضه رغم انها وصية صغيرة عن واجباتك يا مؤمن لو اخطأت فيها يبقى اخطأت في كل الوصايا اذا هنا ما فيش عظمى لها وضع خاص وصغرى لها وضع لا هو العظمى فيما يختص بالله الصغرى فيما يختص في التعامل مع البشر تحب قريبك كنفسك او حتى الحيوان ولو اخطات في دي يبقى كانك اخطات في الايه في العظمى العقوبه واحده اي تساوي المصير. بس مجرد انها آه، توضيح الوصيه العظمى الخاصه بالله العظيم والوصايا الصغرى بالبشر والحيوان انسان والحيوان ورغم هذا فعقوبتها مساويه كانها واحده مفيش خيار في الاثنين شكرا جزيلا من اجل سؤالك و وللسائل ايضا بنشكره
شكرا سابونا اخت الادمن آه، ربي يبارك حياتك آه، السؤال الذي يليه
آه، شكرا يا احمد وشكرا يا بونا على الاجابه Life TV 3 اعتقد ان عندك سؤال اتفضلي معاكي المايك
شكرا ليك يا Life TV 9 آه، فعلا انا عندي سؤال يا ابونا آه، لفت نظري في الايه اللي كان Life TV 7 بتقراها في ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها آه، ايه ك- ايه معنى آه، ننسها؟ ايه المقصود بننسها وايه معناها؟ اتفضل المايك معاك شكرا جزيلا شكرا جزيلا آه دي واقعة لما في سورة البقرة آية 106 وما ننسخ من آية أو ننسها ننسها آه قال ابن كثير في هذا الموضوع آه نقلا عن جرير عن الحسن قوله إن النبي قرأ قرآنا ثم نسيه وعن ابن عباس قال كان مما ينزل على النبي الوحي بالليل وينساه بالنهار الكلام ده موجود في تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 104 وفي صحيح البخاري عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في س- في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني هذا كذا وكذا آية كنت قد نسيتها من سورة كذا وكذا في صحيح البخاري حديث رقم 5092 إذا النبي كان بينسى الله. طب ولما النبي ينسى يا جماعة أمال حفظة القرآن يعملوا إيه؟ طب ولما بينسى تروح فين وما ن... و... إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حافظوا من النسيان؟ لا ده الراجل بينساه وايضا الرواه وحفظة القرآن بينسوا لما النبي بينسى بينسوا يعني القرآن اللي موجود بين ايدينا الان محتاج الى تساؤلات كبيرة هل يا ترى في حاجة منسية وحاجة اتحطت محل حاجة لما النبي كان بينسى الرواه مش هينسوا سؤال وشكرا للسائل ووضح لنا مثل هذه الامور شكرا جزيلا شكرا يا أستاذ أبونا آه، السؤال التالي من فضلكم
شكرا جزيلا يا احمد شكرا يا بونا على الاجابه واعتقد استاذ يوسف الحق آه، عنده سؤال اتفضل معاك المايك
آه، شكرا يا استاذ حنا آم، آه، والحقيقه السؤال بيقول آه، يعني آه، الناسخ والمنسوخ ده عباره عن تحديث احكام الله حسب ما تد يعني ما تحكم الظروف او مقتضيات الظروف فايه المشكله يبقى فيه ناسخ ومنسوخ في الايات حسب هذه الظروف التي تحتم ان تنسخ ايه بايه اخرى شكرا
شكرا جزيلا صوت الحق وده الكلام اللي احنا بن- بنسمعه كتير يقول لك ان القران نزل مجزئا وكان كل ما تيجي ظروف جديده يشيل الاحكام القديمه ويجيب احكام جديده للظروف الجديده فايه المشكله المشكله كبيره يا حبيبي المشكله كبيره ازاي هل ربنا ما كانش عارف الظروف اللي هتجد ديت وكان يدي عنها آه الآية بتاعتها كان لسه عايز يستنى لما الظروف تحصل هو يعدل الأحكام بناقص دي دي واحدة لكن شوف غيره إيه رأيك بقى في الأحكام بتاعت الآيات المتعلقة بالكتب المقدسة السابقة يوافق عليها ويقول قل فأتوني بكتاب هو أهدى منهما فأتبعه وبعدين يرجع يقول دول نسخوها ومن الذين هادوا يحرفون الكلم وفريق منهم يسمعون كلام الى اخره يبقى ادي نسخ للكتب المقدسه ولا يبقى الا القران ايه رايك في نسخ الديانات كلها سوره التوبه ايه 49 أه، مثلا ان الدين عند الله الاسلام ويقول لك آه، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الإسلام من أهل الكتاب اقتلوهم يبقى دي أحكام يعني كان معترف بالأديان السماوية ولغاها وبعدين كان معترف بال آه، بالإيمان بتاع الناس دولت ولغاه هل دي مجرد أحكام والأمور المتعلقة بحرية الدين لكم دينكم ولي دين أفأنت تكره الناس لا إكراه في الدين وبعدين يرجع ينسخ ويقول لك في سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها زي لما بيقول ما فيش إكراه في الدين إلى آخره من الأمثلة العديدة التي تتكلم عن هذا الأمر آه، متناقضة مش مجرد أحكام لكن بأوضاع ثابتة أديان كتب مقدسة إلى آخره حريات وهكذا فده فكرة المامة بسيطة وأنا آسف جدا عشان ضيق وقت البرنامج فيعني آه، نكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع امين يا اتسابونا إن هنكتفي بالاسئله ديت واتسابونا آه، هيباركنا ويدينا موضوع كتابي لهذه الحلقه في عجاله امين آه، الحقيقه برضو في سلسله المحبه الالهيه في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا والاصحاح خمسة وعدد ثمانية بيقول محبه كبيره قوي عملها لينا ربنا ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا حب إلهي حب كبير الله بين محبته لنا الله بيحبنا بس لازم يبين الحب ممكن في أب بيحب ابنه لكن ما بيبينلوش المحبة ده زي عدمها الله بيحبنا حلو لكن لازم يبين هذا الحب وتوضيح هذا الحب يقول ايه لأنه ونحن بعد خطاه احنا خطاه وأشرار مات المسيح لأجلنا فموت المسيح علامة الحب ودليل الحب وبرهان الحب الذي لنا في المسيح إذا لكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا عشان يغفر خطايانا أخي المستمع والمشاهد المسيح بيحبك والمسيح مات من أجلك ليغفر كل خطاياك ويكفر عن كل ذنوبك ويمحي كل آثامك هذا هو الحب الإلهي هل تقبل؟ قل له يا رب أنا بقبل محبتك أحبك يا رب يا قوتي كما أحببتني الله يتمجد في حياتك آمين
امين يا اتسابونا نشكر أتسابونا زكريا على تواجده معنا وعلى كلمة البركة اللي انتفعنا بيها أشكركم أعزائي المشاهدين على تواجدكم معنا وأعزائي في البال توك أشكر كل اللي شاركوا بأسئلتهم الرب ينفعنا ينفعكم إذا كنت في حاجة إلى كتاب مقدس راسلنا في العنوان اللي سيظهر على الشاشة بعد دقائق وأيضا ارسل إلى الإيميل الإلكتروني تبعنا ويوصلك الكتاب المقدس بإذن الرب شكرا الرب يبارككم شكرا أستاذنا مرة أخرى.